بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد آمين آمين يا رب العالمين وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصواب في الأقوال وفي الأفعال وفي الأعمال آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام بناء على طلب الكثير من مشاهدينا في كل مكان في شتى أنحاء المعمورة كان طلب كبير تم اللقاء في الأسبوع الماضي في يوم الأحد في الأسبوع الماضي تكلمنا عن انحرافات إبراهيم عيسى تكلمنا وذكرنا بعض الأمور يعني نقول مش الأمور القوية ولكن لقينا رد فعل واسع بل وصل الأمر إلى المطالبة بمقاطعة إبراهيم عيسى وعمل جروبات كبيرة جدا وكثيرة على الفيسبوك تدعو مقاطعة إبراهيم عيسى سواء في قناتي أو في جريدتي من خلال مقالاته كنا نتوقف عند ذلك طلبنا وقلنا ان احنا طالما عرضنا الامر على الناس وبينا بعض الامور الكثير وليس القليل وليس البعض ولكن معظم الناس معظم المشاهدين ليس في مصر وحدها ولكن في كثير من البلدان العربية والإسلامية طالبوا وقالوا لابد من الاستمرار لابد من كشف هؤلاء لابد من إيضاح الحقيقة فقلنا واستخرنا الله سبحانه وتعالى وقلنا بناء على طلب حضراتكم لابد أن نستكمل الملف نستكمل الملف مشاهدينا الكرام مع إبراهيم عيسى ومع غير من الزملاء الكتاب المثقفين وأهل النخبة لهم وجهة نظرهم وللدعاة وللمشايخ وللعلماء وجهة نظر أخرى فوجهة نظر إبراهيم عيسى تستند إلى العقل ووجهة نظر الشرع ووجهة نظر علمائنا ودعاتنا ومشايخنا تستند إلى قال الله وقال الرسول إبراهيم عيسى يستند في كلامه إلى العقل بمعنى حينما تكلمنا في الحلقة الماضية وتكلمنا عن موقفه من الآذان وتكلمنا عن استهزائه بحد السرقة والسواك وإنكاره الأحاديث وسحر النبي ودرع النبي وإنكار الإجماع وكلامه في الصحابة مثل سيدنا عمر بن الخطاب وكذبه أو تناقضه تناقضه في مسألة الرئيس السابق حسن مبارك قبل وبعد في مسألة حينما نشر خبر مرض الرئيس السابق حسن مبارك شفنا الموقف قبل وبعد تناقض في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام وبناء على طلب الكثير ولما قلنا احنا هنفتح الملف لقينا أشياء عديدة وناس بعتلنا أشياء كثيرة ورهيبة ومخيفة في نفس الوقت أنا سأتكلم من خلال عرض رأي إبراهيم عيسى أتكلم بما يقوله علمائنا ومشايخنا ودعاتنا في حلقة اليوم سيردون علي من خلال قال الله وقال الرسول نتكلم اليوم في أمور عديدة مشاهدينا الكرام وبقول ما زالت المعركة الإعلامية قائمة بين قوم يقولون قال الله وقال رسوله وآخرون يقولون متشددون يفهمون خطأ اتهامات عديدة نتكلم عن كلام إبراهيم عيسى في اتهام سيدنا أبو بكر وأنا أتمنى من الجميع أن ينتبه لما نقول أتمنى من الجميع أن يدعو الكل لمشاهدة هذه الحلقة ليرى الخلاف المعتبر ليرى الخلاف المؤدب ليرى كيف نختلف في الرأي وبأدب وباحترام بدون تهزيء وبدون سخرية وبدون سب وبدون قذف هذا هو منهجنا هنا في قناة الرحمة اتهام سيدنا أبو بكر بأنه تشاجر مع السيدة فاطمة وأنها دعت عليه وأنها ماتت غضبانة عليه برواية مشبوهة هنعرف هذا الكلام أيضا يتكلم عن المقارنة بمنع سويسرا في بناء المآذن ومقارنة هذا بمنع المصريين المس... المس... بمنع المصريين المسيحيين بناء الكنائس منع الشيعة بناء مساجد لهم واعتبار ذلك تخلف ورجعية الرسام صاحب الرسوم المسيئة بالدنمارك باعتباره موضوع غير مهم وأن المسلمين العرب متخلفين عن حرية التعبير النتيجة نشر الرسوم بكل الصحف يعني نشر الرسوم بناء على تخلف المسلمين هنشوف هذا الكلام وأشياء عديدة وكلامه على سيدنا خالد بن الوليد وهنسمع كلام رهيب جدا وهنسمع كلامه عن إمامنا فضيلة الإمام الشيخ الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله أشياء عديدة نتكلم فيها بإذن الله رب العالمين فأرجو المتابعة لنا مشاهدينا الكرام في البداية يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الأسلوب المهذب وصاحب الكلمات المتزنة الداعية الشيخ أحمد جلال أهلا وسهلا أهلا وسهلا سعداء بيك أسأل الله تبارك وتعالى لك التوفيق أمين يا رب.
والصواب أمين أمين يا أمين يا رب جزاكم العالمين خير. أمين.
آه، وبعد قليل مشاهدينا الكرام هيكون معنا إن شاء الله فضيلة الشيخ علاء سعيد إن شاء رب العالمين هبدأ مع حضرتك أنا ذكرت بعض الأمور بهيئ الناس إن هم يسمعونا أشياء عديدة موجودة معانا ولكن هدخل مع حضرتك مباشرة في آه، الشبهة اللي قلناها في البداية أو الكلام اللي هو بيقول أن هذا كلام صحيح ومعتقد أن كلامه آه، كلام آه، لا خطأ فيه وكلام لا رجعة فيه اتهام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنه وعن الصحب الكرام بأنه تجا- تشاجر مع السيدة فاطمة رضي الله عنها وأنها دعت عليه السيدة فاطمة دعت على سيدنا أبو بكر وأنها ماتت غضبانة عليه السيدة فاطمة ماتت غضبانة على سيدنا أبو بكر رد حضرتك على هذا الكلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه، عايز في البداية أقول آه، آه، ينبغي علينا من البداية إذا أردنا أن احنا نتكلم بكلام أن يكون كل إنسان مننا يدقق آه، في الروايات التي ينقلها نعم وينبغي علينا ابتداء أيضا أن احنا نعرف احنا بنتكلم عن مين آه، في هذا المقال بيتكلم أو في كتاب آه، أستاذ إبراهيم عيسى أو في المقطع اللي احنا هنشوفه الآن لما بيتكلم عن الصديق رضي الله عنه لازم يعرف يقينا جدا هو بيتكلم على الرقم رقم واحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه رأيت الموازين قد وضعت فأطيت فوضعت في كفة وأمتي في كفة فرجحت بهم ثم جاء أبي بكر فوضع في كفة والأمة في كفة فرجح بهم أبو بكر نعم آه، أبو بكر اللي ما فيش حد من الصحابة نزل فيه قرآن كما نزل في شأن الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة ولا سوف يرضى في آخر سورة الليل إذا أنا بتكلم الآن على الرقم آه، الإنسان رقم واحد في الأمة نعم الإنسان اللي كان دايما مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
مرافقة طويلة حتى قال علي رضي الله عنه كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وأتيت أنا وأبو بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان دائما ما يستشير أبي بكر وعمر لرجاحة العقل وقوة الدين إيه، أبو بكر رضي الله عنه اللي اللي دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من عبد يموت إلا ويدفن من التربة التي خلق منها قال أبو العالية فما وجدنا للصديق فضيلة أعظم من هذه الله الفضيلة الله الله.
إذ نعم.
هو ورسول الله صلى صلى الله عليه الله عليه وسلم قد خلق من طينة واحدة دي مقدمة في البداية لازم نوضحها المسألة الثانية مسألة على طول مسألة فدك ومسألة الكلام اللي قاله الأستاذ إبراهيم عيسى تعال نشوف مع بعض استأذنك ونستأذن مشاهدينا ونشوف ماذا قال الأستاذ إبراهيم عيسى عن سيدنا أبو بكر والسيدة فاطمة رضي الله عنهما سخطك ومن سخطه يا فاطمة ثم انتحب أبو بكر يبكي مشهد جلل رهيب بنت النبي بتقول له سيدنا محمد قال رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي وبتقول لأبو بكر أبو بكر ها بتقول له إنه أنا هأشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا ساخطة ساخطة عليك وغاضبة منك ولما هروح يوم القيامة ولما التقي بالنبي ها، في بعد موتي هأشهده على أنني ساخطة عليك كارهة لموقفك معك طبعا أبو بكر طل- تقبل كل هذا ب- ب- بحالة من حالات الحزن الجبار واستعاذ بالله من سخط الله ومن سخط نبيه ومن سخط فاطمة وبكى أبو بكر خليفة المسلمين خليفة المسلمين بكى حتى كادت نفسه أن تزهق حتى تصوروا أنه هيغمى عليه ده زادت بقى السيدة فاطمة وأضافت وقالت لأدعون الله تعالى عليك في كل صلاة أصليها
إيه، الكلام ده صحيح أم غير صحيح آه، آه، الكلام ده صحيح بس من عند الشيعة مش من عند أهل السنة مم، وضح يعني ابتداء آه.
الكلام اللي نقله الأستاذ إبراهيم عيسى هو الكلام اللي ذكره ابن المطهر الحلي في الكتاب اللي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية م.
يعني هذا الكلام ليس من كلام أهل السنة تماما إنما كلام أهل السنة عشان كده أنا يا ريت يا ريت أنا دايما بحب دايما في مسائل الردود والكلام ده والشبهات إن يكون عندي منهج علمي أنا هقول له ابتداء حضرتك جبت هذا الكلام منين آه.
وأنا أتحدى أن يأتينا, يأتينا برواية صحيحة تثبت كل ما قاله هذا الرجل إن هي قالت له أنا هدعي عليك في كل صلاة أنا أشهد الله أني ساخطة عليك الكلام ده ممكن يقال مع بعض الناس في زماننا إنما لما نتكلم على الرجل رقم واحد في الأمة اللي النبي قال في شانه أن أبو بكر من أهل الجنة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الدرجات العلى إيه إن الناس لا يرون أهل الدرجات العلى كما يرون كما ترون الكوكب الدورية في أفق السماء وإن أبو بكر منهم وأنعمة إيه والسيدة فاطمة اللي النبي قال أنها كمل من النساء كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع منهم فاطمة ما ينفعش أبدا إن إحنا نقول مثل هذا الحوار اللي ما يصحش أبدا نقوله على اتنين قاعدين في الشارع فدي النقطة الأولانية أما النقطة الثانية عايزين نوضح للناس إيه قصة فدك وإيه قصة الخلاف اللي حصل بين السيدة فاطمة وبين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وبعد كده نوضح للناس هل فعلا فضلت ساخطة عليه أو غاضبة عليه نشوف هذا الكلام ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يفتح خيبر وكانت قا- قرية من قرى اليهود ال- الجزء بتاع خيبر اتقسم نصين نص النبي صلى الله عليه وسلم فتحه عنوة ونص النبي صلى الله عليه وسلم فتحه عن طريق المصالحة الجزء اللي كان النبي فتحه عن طريق المصالحة منه القطعة اللي هي كانت اسمها فدك آه.
الفدك دي كان جزء من الفيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه لنفسه صلى الله عليه وسلم آه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعامل أهلها إن هم يخرجوا جزء من الثما- الثمار اللي تطلع من الأرض يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم آه، لينفقها على واحد على نفسه وأهل بيته ثم بعد ذلك ما تبقى ينفقه على نوائب المسلمين دي قصة فدك ده الأمر الأول آه، الأمر الثاني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وجاء فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من فدك من أبي بكر رضي الله عنه أنا عندي حاجة من اتنين يا إما أن أتتبع كلام السيدة فاطمة رضي الله عنها يا إما أتتبع كلام النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة أنا إذا خيرت الآن بين كلام السيدة فاطمة وكلام النبي من أقدم النبي القاعدة الأصولية بتقول صلى الله كده عليه وسلم.
إيه إذا اجتمع كلام النبي وكلام الصحابة يرد كلام الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة لأبي بكر يا أبي بكر أريد أن أخذ تركتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثي من النبي صلى الله عليه وسلم في فدك فقال له الصديق رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نورث معشر الأنبياء إيه، ما تركناه صدقة ده كلام النبي من الصديق رضي الله عنه للسيدة فاطمة رضي الله عنها طيب هو لما قال لها هذا الحديث أو قال لها هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رد فعل السيدة فاطمة نعم هل هي هجرته هل هي غضبت عليه هل هي دعت دعت عليه عليه.
كل هذا الكلام غير صحيح كل هذا الكلام تماما غير صحيح بل الأصل الرواية الصحيحة الثابتة أن السيدة فاطمة سلمت ورضيت وقالت لن أتكلم في شأن الميراث مرة ثانية كما روى أحمد وأبو داود آه، أن السيدة فاطمة آه، لما جاءت لأبي بكر تطلب منه الميراث قال لها أبو بكر إن الله إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم من بعده يبقى أمر فدك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هتنتقل بعد النبي بعد موت النبي من النبي إلى من يقوم المقام من بعد النبي اللي هو خليفة الرسول اللي هو كان الصديق رضي الله عنه فرأيت أن أردها على المسلمين قالت فأنت وما سمعته يا أبا بكر مم.
طالما أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا لا أتكلم أبدا من أجل ذلك أن الحافظ ابن كثير بيعلق على الجزئية يقول بيقول على الجزئية دي يقول وهذا هو حسن الظن بها أنها إذا سمعت الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفت تماما يبقى الجزئية الثانية عندنا ان هي رضيت بذلك انما بعض الالفاظ اللي وردت زي فغضبت فاطمة فهجرته فاطمة هذه ليست في الرواية آه.
انما هي عندنا في في علم الحديث بي- بنسميها مدرج من كلام الزهري ده من كلام الزهري مش من كلام راوي الحديث تماما اللي هو السيدة عائشة رضي الله عنها فكلمة غضبت فاطمة هجرته فاطمة ليست في الرواية أصلا آه.
إنما هي كلمة مدرجة من مدرجات آه، أحد الرواة اللي هو الإمام الزهري رحمه الله الأمر الثالث هنقول النهاردة أنا لو عندي إن في ميراث للنبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام الميراث ده هيتوزع إزاي أنا عندي النبي مات عن السيدة فاطمة بنت وعمه العباس والزوجات لو هنقسم الميراث يتقسم إزاي يا أستاذ ملهم نعم.
أول حاجة البنت اللي هي السيدة فاطمة هتاخده النص صح كده آه، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هياخدوا التمن طب والباقي مين اللي هياخده العباس والسؤال هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا الميراث لا هل عم النبي صلى الله عليه وسلم طلب الميراث لا طب مصلحة الصديق رضي الله عنه فين انه يمنع الميراث ولا يدي الميراث لل... ولا يوزع الميراث مم.
لو كنا بنتكلم زي ما هو كان بيتكلم باسلوب الدنيوي البحت دون لا ابو بكر من من شأنه انه يوزع الميراث لان الميراث ده هيتوزع على مين آه.
هينال بنته اللي هي السيدة عائشة نصيب من هذا الميراث لكن نعم.
ما صنع هذا ولكن ما صنع هذا جميل.
فانا النهارده هقول ان لا السيده فط... لا السيده عائشه ولا زوجات النبي طلبنا الميراث ولا عم العب... النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس طلب الميراث ده دليل على ايه على علمهم التام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقه مم.
الامر اللي بعد ذلك هنقول فرضا وتسليما ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه بالفعل اغتصب هذا الكلام ده تسليما وتنزلا هل علي رضي الله عنه لما تولى الخلافه يعني هو بيقول دلوقتي ان المال ده اخذه ابو بكر وبعد كده عمر وبعد كده عثمان رضي الله عنه اجمعين المفترض ان علي رضي الله عنه لما يتمكن من الخلافه ويكون هو الخليفه والمتمكن في شؤون المسلمين الاصل ان هو يرى هذا الحق الذي ضاع بزعم الاستاذ ابراهيم عيسى نعم.
و- و- وعلمائه من الرافضة اللي هو بيتبع مذهبهم دايما الأصل إن سيدنا علي لما يتولى الخلافة هيعمل إيه؟ هيسكت عن هذا الحق الضائع ولا يرد الحق لأصحابه؟ المفروض انه يرد الحق لاصحابه نعم.
هل وجدنا علي رضي الله عنه قال انا هاخد المال اللي هو الخاص بالسيده فاطمه واوزعه على الورثه الشرعيين الحسن والحسين وام كلثوم اوزع عليهم هذا الميراث ما وجدنا هذا بل وجدنا علي رضي الله عنه التزم نفس المنهج اللي التزم به ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين وما وجدناه أبدا طلب بهذا الأمر ولكن جعل أيضا المال اللي بيخرج من فدك على نوائب المسلمين ومصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
حط ده كله في جنب نعم.
لو سألنا أهل البيت أهل البيت وقلنا لهم يا ترى أنتوا لو كنتوا مكان الصديق وجاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب الميراث وعلمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول احنا ما بنورثش شيء ما تركناه صدقه انتوا رايكم هيكون فين رايح في جانب السيده فاطمه اللي غاب عنها هذا الدليل ولا رايح لكلام الصديق رضي الله عنه نجد مثلا ان زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه آه، وهو رجل من اهل البيت ابن علي بن نعم.
الحسين زين العابدين قال والله والله لو كنت أنا مكان الصديق رضي الله عنه لو كنت أنا مكان الصديق لحكمت فيها بحكم أبي بكر كذلك أيضا وجدنا الصادق وجدنا الباقر لما واحد من الرافضة بيسألهم هو أبو بكر ظلمكم شيء قالوا والله ما ظلمنا شيئا آه.
إذا أهل البيت نفسهم م- يعني سبحان الله الكلام ده بالنسبة لهم يعني الكلام ده حكم الصديق هو الأصل لأن الكلام اللي قاله الصديق مش كلامه لوحده يا أستاذ ملهم ده كلام أبو بكر وعمر وعثمان والعباس وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد وأبو هريرة وعائشة كل هؤلاء قالوا نفس الحديث النقطة اللي عايز أوضحها نقطة في غاية الأهمية أنا نسيت نقطتين بس في الجزئية دي النقطة الأولانية يا أستاذ ملهم نقطة مهمة جدا ان فعلا السيده ع- فاطمه ماتت و- والنبي غضبان ع- و- وهي غضبانه على ابي بكر لا.
الكلام ده غير صحيح طبعا ايه الدليل على كده انا بتكلم وهتكلم كل كلمه اقول الدليل فيها كذا ما رواه البيقي في كتاب الاعتقاد اسناد حسن اسناد صحيح كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري آه، من طريق الشعبي رضي الله عنه قال جاء ابو بكر الى رز... الى فاطمه يستاذنها في الدخول فقال لها علي يا فاطمة إن أبا بكر بال- بالباب يستأذن أن يدخل عليك عايز يخش عليك قال فأذنت له فأذنت سيدة فاطمة لدخول أبي بكر رضي الله عنه فلما دخل الصديق آه، رضي الله عنه ترضاها حتى رضيت ترضاها حتى رضيت مم.
يبقى على فرض ان لو في خلاف ترضاها حتى رضيت الجزئية الأخيرة وبها أختم آه، هذه الجزئية إن هو بيقول إن السيدة فاطمة غضبت وإذا السيدة فاطمة رضي الله عنها غضبت يبقى هذا غضب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب غضب الله سبحانه وتعالى على من أغضب فاطمة نقول آه، طب ما هو سيدنا علي أغضب فاطمة السيدة فاطمة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم.
وقد غضبني عليه ده معناه ان كل غضب تغضبه السيدة فاطمة يكون غضب وسخط من الله على من اغضبها لا المسألة مش كده ولكن على من اغضبها بغير حق انما اللي يغضبها بحق مم.
الحق أحق أن يتبع نعم.
الحق أحق أن يتبع فسيدنا علي غاضب السيدة فاطمة يدخل في هذا الحديث حاشاه حاشاه أن يكون في هذا الباب سيدنا علي رضي الله عنه غضب فاطمة أيضا لما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل هل هنا فعلا ربنا يغضب على سيدنا علي لا لا لا لأن هذا غضب بغير حق أما الغضب اللي بيكون بحق إنه يؤذي السيدة فاطمة أو يؤذي أحد من أهل البيت أو يتعدى على حق من حقوق أهل البيت آه هنا يكون الغضب اللي فيه غ- النبي صلى الله عليه وسلم يغضب وفيه الله سبحانه وتعالى يغضب فإذا المسألة كلها عبارة عن فبركة كلامية من أستاذ إبراهيم عيسى أما أن السيدة فاطمة زي ما هو بيقول خد بالك حضرتك لأن منهج أستاذ إبراهيم عيسى الطعن الدائم في كل رمز من رموز الإسلام هنقول.
حتى حضرتك تقول إيه بيقول إيه أبو بكر خليفة المسلمين يعني ده يا مسلمين الخليفة يعني شوف حضرتك اللي ورا الكلام ده الخليفة بتاعكم اللي هو الحاج الكبير قوي عندكم آه، اهو بيعمل كده خليني- والسيدة فاطمة نعم.
غضبت عليه ودعت عليه كان ده غير صحيح تماما خليني آه، هتكلم مع حضرتك آه، بوجهة نظره ولكن هن يعني نستقبل بعض الاتصالات من مشاهدينا الكرام في البداية الأخ أحمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا عليكم وسهلا أستاذ السلام أحمد ورحمة الله.
ازيك يا بطل قناة الرحمة الشيخ أحمد بقى
الشيخ الأستاذ ملهم الأول الله يكرمك ويعزك يا رب والله ربنا ما يبارك فيك.
أحبكم في الله ربنا يحبك اتفضل اتفضل يا وأحب أستاذ.
الشيخ أحمد ده أنا بس كنت عايز أعرف قناة الرحمة وعلمائنا في قناة الرحمة نعم.
إن إحنا هنا كشباب في عشوائيات والله نعلم كل العلم أن هذا الكلام كلام كذب وأن في فرق يا أستاذ ملهم ما بين نسمع راجل داعي للدين وراجل داعي للدنيا وإحنا الحمد لله رب العالمين نثق في علمائنا إنهم على حق إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا أستاذ أحمد ربنا يكرمك أمة الله أهلا وسهلا
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا اتفضلي انا بحيي حضرتك وبحيي الشيخ جليل شكرا جزيلا ربنا يكرمك وكنت عايز اقول ان انا اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتوفى وهو عنده في بيته سبعة دينار وكنت عايزه وكنت بسال برضو ان اعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتوفى وعنده درع مرهون عند واحد يهودي يبقى ازاي اصلا كان في كلام على ورث و... وسيدنا ابو بكر يعني والكلام ده كله جميل حلو يا ريت جميل الشيخ احمد جلال يفسر الكلام ده يرد رب...
عني تمام ربنا يعزك شكرا جزيلا آه، اتصال اخر السلام عليكم تقطع الاتصال طيب انا هخليني آه، اقول لحضرتك آه، شيخ احمد يعني آه، آه، انتوا ب- بلسان ابراهيم عيسى الان آه، احنا بنتكلم بادب وباحترام وده منهجنا مم.
ولكن آه، انا عارف ان الناس آه، الشيخ احمد بيقول الاستاذ ابراهيم وفلان حضرتك استاذ ابراهيم ممكن حد يقول يا عم شد عليه يا استاذ الشيخ احمد لا احنا منهجنا الادب طيب آه، حقيقة- النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة يا أستاذ والسلام.
ملهم، آه، النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب رسالة لهرقل والكسرى آه.
كتب كده من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم مم.
إلى هرقل عظيم الروم رغم أن هو كافر ومع ذلك كتب عظيم الروم ده بيسميه أدب الحوار إن أنا آه.
أخد بالي من كل كلمة أنا هتكلمها فإحنا مش منهجنا أبدا إن إحنا نتطاول باللسان نعم.
ولا نتطاول أبدا بال... بالألفاظ إحنا بننكر على الأس- على الأستاذ إبراهيم وبندعو له بالهدايه بالظبط احنا بننكر عليه الاستهزاء الدائم والسخريه الدائمه السب الدائم فمش معقول ابدا انا انكر عليه طوام وهو واقع فيها وانا اقع فيها فانا طبعا انا منكر له ككل ككل في منهج علمي في في منهج اخلاقي في منهج سلوكي في تعامله مع المخالف فما ينفعش ابدا ان انا انكر عليه كل هذه الامور وارجع انا اقع فيها فلازم دايما حواري يكون حوار آه، مؤدب يعني حتى يعني سبحان الله ده اللي كان دايما الصحابه رضوان الله عليهم بيعلمونا ربنا ايه يكرمك.
يعني.
آه، حقيقة هو ممكن يقول طيب آه، انتوا مش عايزين تقبلوا رايي ليه انا بقول رايي بقول وجهه نظر مش عايزين تقبلوا بوجهه النظر اللي انا بقولها ليه احنا بس نطلب- بعد الاتصال.
طيب اتفضل السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا بحضرتك أنا أقول آه، طبعا أرحب أولا بالشيخ آه، أحمد جلال وأقول كما علمنا شيخنا الشيخ محمد حسان الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض نعم وإن الحرب على الإسلام كانت ولا زالت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سواء كان من إبراهيم عيسى أو من غير إبراهيم عيسى ايوه آه، أما يعني المهم أن ي- أن أن يعني نرد على هذه الشبهة بمنهج علمي وهذا ما تعودنا عليه من قناة الرحمة ومن مشايخها وأنا أقول أبشروا فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج وأذكر وأختم حتى لا أطيل أذكر بقول الله تبارك وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وفي آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وجزاكم الله شكراً، خيرا شكراً.
ووفقكم الله لكل ما يحبه ويرضاه شكراً جزيلاً.
وسلامنا لشيخنا وإمامنا الشيخ محمد حسان والسلام عليكم ورحمة الله شكرا وبركاته بارك الله فيك شكرا جزيلا آه، ام اسلام السلام عليكم استاذ ملهم اهلا وسهلا الله عليكم يبارك السلام فيك ويعزك يا رب ويعز الشيخ الشيخ احمد يا رب يا رب اللهم آمين.
امين ربنا يجعله في ميزانكم يا رب جميعا يا رب والله والله انا عايزه اشكركم واشكر الشيخ محمد حسان على القنوات على القناه قناه الرحمه والقنوات الاسلاميه اللي بني اللي بينت لنا ديننا لان انا من سنين عرض عليا اقسم بالله اني بقول الحق وما اني ما حد ما اعرف حد في قناه الناس غير اللي او قناه الرحمه غير اللي انا اعرفهم كده زي ما زي زي بقيه المشاهدين انا عرض عليا موضوع الشيعه حبيته من غير ما اعرف انه اسمه شيعه لانه كان بيحب اهل البيت بس لما عرض عليا ان انا اغلط يعني لما لقيت في بتاعهم ان في غلط في سيدنا عمر بالفتره ما قبلتش بالفتره ما قبلتش غلط في سيدنا عائشه بالفتره قلت الكلام ده غلط اكيد في حاجه غلط هم بيخشوا للناس والله علشان عندها تجربه بيخشوا للناس واول ما دخل دخل عليه الموضوع اللبس دخل في ان انت ازاي ما تحبيش اهل البيت ازاي ما تحبيش ستنا فاطمه قوي كده ازاي ما يبقاش في احاديث كتيره عن ستنا فاطمه وانا بجهل مني صدقت ما ليه لاني ما كنتش اعرف ما كانش فيه زي ما حاصل دلوقتي الله ينور عليكم الله يفتح عليكم يا رب يا رب لكن اقسم بالله اقسم بالله بالفطره من عند ربي سبحانه وتعالى ربنا بينور الطريق ويا ريت ابراهيم عيسى لو يفكر لا ي- ما يفكرش يصلي ركعتين لله لان انا صليت ركعتين لله قلت يا رب نور لي طريقي وقرب وقربني من الحق واصرف عني السوء والله ان ربنا صرف عني السوء وبعد وبعدت خالص عن الطريق ده وربنا نور طريقي يا ربنا ريت كل يثبتك.
واحد يفكر في الموضوع ده يصلي ركعتين لله خالصين لوجه الله نعم ربنا يثبتك يا رب الاخ محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اهلا بيك بارك ازي حضرتك يا أستاذ ملهم اتفضل اهلا وسهلا اتفضل يا محمد يا ازهري اتفضل ازي حضرتك يا شيخ أحمد الحمد لله والله في نعم الحمد لله ان محمد في اولى اعدادي ازهري شاء الله اتفضل لا، حضرتك يا أستاذ ملهم طبعا إبراهيم عيسى طبعا كلنا نعتب عليه كيف لا يصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام كيف يكذب الإمام البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل نعتب عليه كيف يست... كيف يستهين بحد الصدقة كيف يستهين بالسواك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية مع كل صلاة ونحن يا أستاذ ملهم الذين ضيعنا سنن النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين ضيعنا سنن النبي لذلك وجدنا من يستهين بحدود الله عز وجل بل أقول ضيعنا الفرائض كما تعلم حضرتك يا أستاذ ملهم إن أنا في الصف الأول لإعداد
نعم طيب آه، عفوا يا محمد عاود الاتصال مره اخرى ابو حذيفه من الامارات اهلا وسهلا ايوه السلام عليكم
سلام ورحمه الله وبركاته اتفضل اهلا بيك
الشيخ ملهم نعم اهلا وسهلا اتفضل بارك الله فيكم ربنا يجزيكم خير ويعلي شأنكم وينصر الإسلام بكم يا رب اللهم يجزيكم امين كل خير يا رب يا رب ويجعل آه، أعمالكم كلها في ميزان حسناتكم يا رب العالمين يا رب اللهم امين أنا أحترمكم وأقدركم جدا جدا بس يا خسارة إن كنتم آه، والله ما المفروض ما تستضيفوا أي إنسان يدعي على الإسلام وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الراجل ده قسما برب العزة ما سمعت مرة والله أعلم عشان قسمي إنه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام أو سيدنا محمد أو سيدنا عمر أو سيدنا بكر وهم سادة خلق الله يقول أبو بكر يقول عمر يذكرهم باسمه طب حتى احتراما انا كنت يعني بقى بقول له يا رب ده مش مسلم اشك فيه يا رب مسلم ان شاء الله يا رب يا رب مسلم ازاي ينطق اسم سيد الخلق وما يقول عليه افضل الصلاه والسلام سيدنا محمد نعم.
أو سيدنا بكر رضي الله عنه وارضاه ده سيدي وسيد والدي وأمي وأبي وكل الصحابة رضي- وكل المسلمين على وجه الأرض فسبحان الله يعني آه، معلش أدعو له بالهداية وربنا يهديه ويا ريت يا ريت الشيخ محمد حسين ربنا يعلي شأنه ويطيل عمره في يا طاعة رب.
الله يا رب العالمين أن يرد على الناس دي وربنا يعلي شأن مصر بحق رب العالمين شكرا وينور ويحفظ لنا يا رب بلاد المسلمين اجمعين بحق آمين.
الله ويجعل لهم حكام صالحين آمين.
وينفع بهم امه محمد يا رب العالمين امين يا رب امين يا رب شكرا شكرا جزيلا آه، نعاود الاتصالات ان شاء الله آه، بعد ال- آه، ما نستمع الى آه، رد الشيخ احمد وانا بقول لحضرتك ان هو ممكن يقول آه، دي وجهه نظر وانتوا مش عايزين تسمعوا آه، وجهه النظر اللي انا بقولها آه، يعني في البداية عايز أقول إن وجهة النظر لأي إنسان تحترم اه إذا كانت قائمة على أسس علمية إذا كانت قائمة على الصدق إذا كانت قائمة على الإنصاف إذا كانت قائمة على الشفية إذا كانت قائمة على ما يتوافق مع دين الله سبحانه وتعالى آه.
لازم ناخد بالنا من هذا الأمر آه، هذكر لحضرتك حديثين ونقول إحنا إمتى نقبل وجهات النظر وإمتى نرفض وجهات النظر آه، سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر وكان هذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا انت عارف حضرتك ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه اباح الصلاة او والسلام.
ادى رخصه للمسافر انه يفطر آه.
اذا كان في نهار رمضان مثلا او مسافر او اذا كان صائم فهنا بعض الصحابه كانوا بيصوموا وبعض الصحابه كانوا يفطروا فهنا بيبقى فيه احترام لوجهات النظر ليه لان وجهه النظر آه، فيها آه، اتباع للدليل وجهه النظر فيها آه، حجه راجحه آه، وجهه النظر فيها ادب في الخلاف او اللي احنا بنسميه الخلاف السائغ اما الخلاف اللي بيننا وبين استاذ ابراهيم عيسى هل هو خلاف من نوع السائغ ابدا استاذ ابراهيم عيسى مثلا لما يطلع يتكلم مثلا عن خالد بن الوليد مم.
ويتكلم عنه رضي بكلام الله عنه.
مكذوب مم.
مكذوب هنا اقول انا احترم وجهه النظر هقول لا يا استاذ ابراهيم عيسى انا هرد وجهه نظرك لانك كذبت قال إيه يا كذبت مولانا؟
على سيدنا قال خالد إيه؟ قال بيقول مثلا آه، بيق- بيقول مثلا ركزوا في الكلام الله يبارك لكم بيقول وتذكر لنا كتب التاريخ أن حياة خالد بن الوليد كانت عام غزو وعام نساء ده كلام يقال عن خالد بن الوليد اللي كان خالد بن الوليد يقول كما يقول ابن عبد البر شهد خالد بن الوليد 100 زحف 100 معركة لأجل الإسلام آه.
100 زحف وليس في جسده موضع شبر آه، آه، إلا وفيها ضربة سهم أو ضربة سيف أو رمية آه، سهم أو ضربة رمح ويقول خالد نفسه عن نفسه لقد طلبت القتل في مظاني فلم يقدر لي وها أنا الآن أموت على فراشي خالد رضي الله عنه اللي كانت حياته كلها جهاد حياته كلها جهاد يخرج من غزوة إلى غزوة من معركة إلى معركة أقدر أنا أقول النهاردة عن خالد بن وليد كان سنة غزو وسنة جهاد أنا أصدق هذا الكلام في سنة جهاد وسنة نساء نساء.
هل أنا أقبل هذه وجهة نظر المكذوبة اللي بينقلها أستاذ إبراهيم عيسى أستاذ إبراهيم عيسى لما يأتي بروايات مكذوبة وموضوعة آه، يعني ويقول إن خالد كان يدلج جسمه بالخمر أثناء الاغتسال دي وجهة نظر أنا أخذها عن الب- أستاذ إبراهيم عيسى وبعد ذلك يقول أنتوا ليه بتهاجموني في وجهات النظر خليك صادق ابتداء خليك منصف ثانيا خليك بعد ذلك تعتمد على الروايات الصحيحة خليك بعد ذلك إنسان عندك علم ما يبقاش إنسان حاطب ليل بيجمع كلمة من اليمين وكلمة من الشمال أستاذ إبراهيم عيسى ليس عنده أي منهج إسلامي قط أستاذ إبراهيم عيسى ليه ليه يا شيخ أحمد؟
آه، واضح من كلامه استاذ آه.
ابراهيم عيسى لما حضرتك يجي يتكلم عن كتاب يعتبر ام كتاب من الكتب الكتب الامهات عندنا وما يقدرش او مش عارف يقول اسم الكتاب الكتاب اسمه أسد الغابة لابن الأثير نعم.
بيتكلم عن حياة الصحابة يطلع هو في لقاء ويقول كتاب أسد الغابة إنسان إذا كان لا يستطيع أو لا يعرف كيفية نطق اسم الكتاب فين المنهج العلمي هيكون عنده ده مثلا لما يكون بيتكلم عن خالد بن وليد رضي الله عنه لما يجي مثلا يتكلم عن سيدنا عثمان وده في كتابه الصحابة بعد الرسول الصحابة بعد الرسول آه.
لما يجي برضه في كتاب ما بعد برضه الصحابة بعد الرسول ويجي يطعن في سيدنا آه، عثمان رضي الله عنه عثمان بن رضي الله كتاب الصحابة بعد الرسول لإبراهيم عيسى يعني ده مم.
الكلام اللي احنا بنقوله أو الشيخ أحمد بيقوله ده أنا نص الكلام اللي هو احاول قاله في بالضبط كتابه.
كده ان انا يعني اضع كده كل كلمة هو قالها بالضبط آه.
يعني قال كده وتذكر لنا كتب التاريخ أن حياة خالد بن الوليد كانت عام غزو وعام نساء جابها آه.
منين الله أعلم لما يقول مثلا أن خالد بن الوليد كانت غايته من وراء الحروب طبعا كانت غايته في الحياة المتاع عنده إما الحرب وإما الزواج والميل إلى الدعة والرفاهية ده آه.
آه. كلام أستاذ إبراهيم عيسى ده كلام يقبل لما يقول بالنص وكان إذا أراد الغسل يدلك جسمه بقطعة نسيج معجونة بالخمر عند استحمامه مم.
معتبرا ذلك دليل رفاهية دي وجهات نظر تحترم لا آسف دي وجهات نظر لا تحترم لأنها بعيدة كل البعد عن المصداقية لما يجي يتكلم عن عثمان رضي الله عنه ويقول إن عثمان بالنص كده كما نقول الآن كان عثمان يتستر على المجرم ويخفيه إخفاء تاما وهو بيتكلم على عبد الله آه.
آه. ابن سعد ابن أبي صالح لما بيتكلم هذا الكلام هل يليق بإنسان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وشهد له بالشهادة إنسان مات النبي وهو راضي عنه إنه عثمان رضي الله عنه ويشفع شفاعة حسنة لعبد الله بن سعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هل يصح النهاردة إن أنا أقول كان يتستر على مجرم ويخفيه تماما ده كلام يليق هذه وجهة نظر أنا أقول الأستاذ إبراهيم عيسى أنا لا أحترمها بل لما يطلع كده صراحة ومش هقول بقى يعني ده بيتكلم على الصحابة لا ده بيتكلم على رجل يعتبر كان عالم من علماء المسلمين الفترة الماضية على الشيخ الشعراوي آه.
على الشيخ الشعراوي ويطلع يقول إن أفكاره ضد العلم والمرأة والتسامح والديمقراطية لما يطلع يقول على الشيخ الشعراوي يتهم الشيخ الشعراوي بالنفاق آه.
ويقول إن ده إنسان منافق ده إنسان دي وجهة نظر تحترم أستاذ إبراهيم عيسى اللي دايما بيقول السلفيين دايما لا يحترمون وجهات نظر الآخر أنا لا أحترم وجهة نظرك لأنك في هذه وجهة النظر أنت بعيد تماما وعالي تماما عن الدليل لما يقول بالنص كده آه، يتركز على بيتكلم على حياة الشيخ شعراوي فيقول بيقول يتركز على خصلة رئيسية وركيزة أساسية في حياة الشعراوي وهي تملقه ونفاقه حياة الشيخ الشعراوي لا حول قائمة ولا على قوة إلا التملق بالله.
والنفاق مم.
يعني هل هذه وجهة نظر تحترم من الأستاذ إبراهيم عيسى من التمل- تملقه ونفاقه لأصحاب السلطة والمال والجاه ده كلام يقال على الشيخ الشعراوي ده كلام يقال على الشيخ الشعراوي وبعد ذلك أقول إن الشيخ الشعراوي آه، نموذج خالص وواضح أشد ما يكون الوضوح لرجل الدين الذي يستخدم الد- لرجل الدين الذي يستخدم الدين ولا يستخدمه الدين ولا يستخدمه الدين هي دي وجهة نظر أستاذ إبراهيم عيسى اللي هو عايزنا نقبل هذا الكلام نقول له أسفين إحنا لا نقبل هذا الكلام ولما يجي يتكلم بعد ذلك عن القرآن مش هو أي شخص معرض للنبض أنتوا ليه أنا أنا بقول رأيي في الشيخ الشعراوي
آه، أنا أقول رأيي يا أستاذ آه.
ملهم دي, دي دايما محل الخلاف بيننا وبين هذا الرجل آه أنا أقول رأيي بس رأيي ده يستند إلى دليل صحيح آه رأي ده يكون معاه أدلة تقومه رأي ده يكون قائم على الإنصاف آه.
رأي ده يكون قائم على أدلة وبراهين صحيحة واضحة للجميع آه إيه، انت فين ادلتك طب على أنا كل ما هذا جبتش كل الكلام ده بقى يسمى بإيه بقى يسمى مفيش دليل مفيش أي شيء خالص دي مفيش خيانه برهان.
علميه آه ده تدليس علمي ده استخفاف بعقول الناس مم.
ده استخفاف بعقول الناس وانا بقول النهارده انا محتاج اي طالب علم صغير لسه لا لا لا مش طالب علم مش هتكلم ابدا على طلاب علم ولا الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ولكن انا عايز انسان زي الاخت اللي كانت اتصلت ان بتقول ده فطره مم.
فطره ان انا اجد واحد بيتطاول على ابي بكر رضي الله عنه ويتطاول على عمر ويتطاول على المغيره بن شعبه ويتطاول على ابي هريره مقال كامل له عن ابي هريره اسمه آه، بزنسه ال- بزنسه الحديث ولا كان بيسميه ايه ايه الكلام ده بزنسه ابو هريره اسم المقال كده آه.
بزنسه ابو هريره ويقول ان ابا هريره رضي الله عنه كان بيعمل شغل بنظام الاحاديث بتاعته يقول للعالم يقول لل- للملك ده او الامير ده حديث ويبذل له العطاء ده كلام يقال فاذا وجهات النظر الخاليه عن الدليل وجهات النظر اللي بعيده كل البعد عن الحقائق وجهات النظر العاريه تماما من آه، آه، آه، نسبه المصدر ده لقائليه ده كلام طبعا مرفوض وغير مقبول انا عايز اقول هو دايما بيقول مثلا وتذكر لنا كتب التاريخ عايز اقول له حاجه واحده وانا بتحداه الان من هذا المكان إيه- ايه كتب التاريخ اللي قالت ان خالد بن الوليد كان عام غزو وعام نساء انا عايز آه.
اعرف ايه كتب التاريخ بل الاخطر من كده يا استاذ آه، يا استاذ ملهم التدليس آه تدليس استاذ ابراهيم عيسى استاذ ابراهيم عيسى مدلس كبير آه، آه، والتدليس عندنا ان انا اجيب روايه واقلب الروايه واشقلب الروايه واوهم الناس واوهم الناس ان آه، الروايه بهذه الصوره هضرب مثال تعال نضرب بمثال بعد الاتصال اتفضل الأخت عائشة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا جزاكم الله وسهلا كل خير أهلا بيك اتفضلي س- أول حاجة أول سلام للشيخ أحمد جلال جزاك الله كل خير عنا جزاكم الله خير أول حاجة ب- جزاكم الله خير فتحت موضوع الأستاذ إبراهيم عيسى لأنه من أول ما فتح قناة التحرير وهو ما وراه الشغل غير الإسلام والمسلمين
أي.
وبدأ يطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل التافه يحكي في أمور العامة يعني وأقول له اتق الله وتب وارغب إلى الله أنك ترتكب أكبر خطيئة أنك تتكلم عن هذا المس- الإسلام والمسلمين وأقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيه لأنه بي بي- درسوا الإسلاميين بطريقة فظيعة في قناة في قناة التحرير أي.
والأستاذ ودايما مستضيف ال- الكاتب الكبير بالنسبة له الأستاذ علاء الأسواني اللي بحت- حتى حادث أسوان امبارح جاب فيه السلفيين وجاب فيه الإسلام والمسلمين بقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل الوكيل فيهم وجزاكم الله كل خير على شكراً.
ما قدموا لنا شكرا جزيلا أستاذ ياسر
الو السلام عليكم يا أستاذ ملهم أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله
السلام عليكم يا أستاذ- شيخ احمد يا اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله والله انا بس عاوز اوصل بس رساله لابراهيم عيسى يعني انا شفت الحلقه اللي فاتت يا استاذ ملهم آه يعني آه، يعني حرف قالها انا اسف في اللفظ يعني ما عملهاش طفل صغير ان هو يمسك ميكروفون ويقول لك السلفيين بيأذنوا ميكروفون والاسلام ميكروفون انا اقول له اتق الله يعني خد يعني حط قدامك اللي حصل للناس اللي هي اعلى منك واكبر منك في إن شاء مصر الله.
ان ربنا ممكن سبحانه وتعالى صرف عليك جبال يجيلك بيها بتغلط في السنه وفي الصحابه و... يعني ان شاء الله ربنا هيورينا فيه قضايا يعني ربنا يرينا فيه يعني فدراسه ان شاء الله بذبابه ان شاء الله ابراهيم يا عيسى ربنا هيجر لك بيها وتعرف ان السنه وان ال... يعني سبحان الله انت عاوز ايه يعني اتق الله يعني خد حط قدامك حاجه واحده يعني اتق الله من تمام شكرا أستاذ ياسر شكرا ربنا يكرمك كلام مهم يعني أنا الاتصالات كثيرة ولكن أنا بس يعني على فترات من كلام الأستاذ ياسر للتدليس اللي بيدلسه إبراهيم عيسى التدليس يعني مثلا ذكر الحافظ ابن عساكر ابن آه.
عساكر روايه في تاريخ دمشق ان آه، كان سيدنا خالد بن الوليد بيقول ان آه، آه، لا يتمتع ابدا بامراه تزوجها في الحلال آه.
ولكن متعته الحقيقيه اشد متعه له حقيقيه غزوه يخرج فيها في سبيل الله آه.
يبقى هو بيقول أنا من الأشياء التي تمتع الإنسان زواجه بامرأة في الحلال ولكن الأشد متعة بالنسبة لي إن أنا أخرج في غزوة في سبيل الله أدخل أقوام في دين الله سبحانه وتعالى أو إن أنا أقتل في هذه السرية دي كانت الرواية مم.
يجي أستاذ إبراهيم عيسى يدلس آه.
يدلس إزاي فيقول إن خالد بن الوليد بيقول إن خالد بن الوليد فاضلين الكلام بالظبط كده نعم.
بيقول لم تكن بيقول كده فلم يكن أحب إليه في ليلة شديدة الجليد في سرية من المجاهدين أصبح بهم العدو ف- فعليه أصب عليهم العدو بالجهاد لم يكن أفضل وأجمل من ذلك عنده إلا اشتهاء العروس الرواية اتقلبت مم.
يعني سيدنا خالد بيقول أنا آه أنا ممكن أتمتع بعروس في في ليلة البناء ولكن الأشد متعة عندي دي نص الرواية الأشد آه، متعة آه.
عندي عندي غزوة أخرج فيها في سبيل الله أصبح بها العدو فأستاذ إبراهيم عيسى هنا دلس على ال- في الرواية فقال إن هو آه بيتمتع بالجهاد ولكن اللي أعظم عنده مكانة من الجهاد إنه يصبح وعنده عروس شفت حضرتك التدليس قلب الروايات قلب الكلام قلب الحقائق دي عادة الأستاذ إبراهيم عيسى كما آه، يتبين لنا ده طبعا من قراءة وطبعا ده كتابه طبعا الصحابة بعد الرسول كلامه علشان نكون عندنا دقة تماما كلامه في الشيخ الشعراوي في كتاب أفكار مهددة بالقتل والطعن في الشيخ الشعراوي طبعا زي ما ما راينا الان عايز اقول كمان انا احترم وجهه استاذ ابراهيم عيسى لما تكون وجهه النظر دي يعني برضو ما فيش فيها تدليس وارجع تاني لقصه التدليس حضرتك انا النهارده لما اقول انا لا اعترف بالاجماع آه.
وارجع اقول انا لا اعترف بصحيح البخاري وانا لا اصدق هذا الحديث اذا هو هنا وجه سهامه وهجوم كله للدين والاصول الثابته في الدين وافاجئ بعد ذلك ان الاستاذ ابراهيم عيسى شوف بقى حضرتك هنا وجهات النظر اللي هو بيقولها إيه، شديد الدفاع جدا عن سلمان رشدي اللي علماء المسلمين حكموا بكفره يعني كتابه ايات شيطانيه اللي سب فيها الله وسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول فيها على القران وبهذه الروايه حكم العلماء بكفر سلمان رشدي يطلع استاذ ابراهيم عيسى يدافع عن هذا الرجل وبعد كده يقول لنا احنا عايزين نحترم آه، آه، هذه وجهه وجهه وجهة نظر هذه كذلك ايضا لما طلع آه، يدافع عن مايكل نبيل آه.
ومايكل نبيل ده احد الناس اللي مجد في اسرائيل وأمر وكان بي- بيحث امريكا واسرائيل على ان هي تغزو مصر ان هي آه، تبدا ان هي يكون لها تدخل داخل مصر طلع بعد ما خ- خد اتحكم على مايكل نبيل بالسجن طلع يدافع عن مايكل نبيل واعجب من ذلك ان هو يقول انا لا اصدق صحيح البخاري ولا اصدق الاحاديث المتواتره مكذبا بذلك اجماعات الامه على مدار القرون الماضيه ويطلع يقول انا اصدق واوقن ان العذراء ظهرت في الكنائس وطلعت وظهرت انا الأخطر- اعجب من هذا الأخطر من ذلك حينما قال في مقاله الشهير وفي ملحق كان موجود في آه، صدر مع آه، جريدة حزب الغد حينما تحدث عن الصحابة والعشر المبشرين بالجنة آه، وقال وغيرهم من الصحابة وصفهم بأنهم أسوأ الشخصيات في تاريخ الإسلام حسب الله ونعم الوكيل.
أسوأ الشخصيات في تاريخ الإسلام وحتى ال- ال- الملحق ده أو الجريدة في ذلك الوقت أحدثت يعني مشاكل كبيرة جدا وتعالى يعني نشوف مع بعض آه، الشيخ أحمد ومشاهدينا الكرام نشوف إبراهيم عيسى هيقول لنا إيه دلوقتي
المولولين على منع بناء المآذن في سويسرا ان عمري ما سمعتهم بيتضامنوا مع المسيحيين اللي بيرفضوا في مصر قانون الخط الهميوني اللي من عهد السلطان العثماني ويمثل بالفعل انتهاك حقيقي للحرية الدينية اللي بيطالب بيها المسلمين الحقيقة في الغرب لكن لما تبقى في الشرق يرفضوها ويطنشوها ويتجاهلوها مش عايزين حد خالص يا راجل ده شوف بس اسمع هنا في مصر يقول لك ده الجامع ده فيه العراقيين ال- الشيعة بيصلوا فيه في 6 اكتوبر الحق مش عارف ايه إذا- وكيف نسمح لهم وامور تمشي وتتحول الى حالة الهوجة والمعمعة والضجيج وال- والجعجعة الفارغة زي ما حصل ايام الرسوم المسيئة للنبي مجلة نكرة ورسام تافه عملنا منها قصة ضخمة جدا رهيبة ومظاهرات والحق والدنمارك وقطع الدنمارك والدنمارك الأعداء انتهى الأمر لإيه لأنه في حوالي 100 مجلة في أوروبا نشرت الرسوم اللي مضايقانا عرفنا نعمل حاجة ولا أي حاجة ليه علشان ما ينفعش هوس الكراهية ده وما ينفعش الانفعال المجنون اللي بدون ضوابط ده وما ينفعش ان احنا يعني ما نعقلش شوية ونعرف الفرق بين الموضوعات المهمة الحقيقية اللي ندافع عنها والموضوعات الشكلية اللي يجوز ان احنا نتعامل معاها ببراحة عقل وبرحابة صدر لكن تقول ايه وتعمل ايه احنا مجتمع لا يصح معنا إلا أن نقول ربنا يستر علينا لأن احنا الحقيقة بنحفر قبرنا بإيدينا في هذه الحضارة التي لا يمكن أن تتسع لذوي العقل المتعصب وكمان محدود الدخل
من بين ملف الحياة كان هيكمل ويقول محدود الدخل التافهين كمان زي ما بيتهم المسلمين بيه بالتفاهة انتوا بتهتموا بموضوعات شكلية منع المآذن في سويسرا دي موضوعات شكلية
آه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، وبعد آه، آه، الفيديو يا استاذ مهلا اللي احنا شفناه الان هو بيمثل فعلا الشخصيه العامه للاستاذ ابراهيم عيسى الشخصيه التي تحارب كل ما يتعلق بالاسلام والرموز العامه للاسلام او اهم الاسس اللي بتكون ظاهره واضحه في الاسلام احنا بنسميها التعب ال- العبادات الشعائريه الظاهر الجميع ولا يزال يدافع عن النصارى والرافضه مم.
النصارى والرافضه سواء اللي بيبدوه في القنوات اللي كان شغال فيها بيدفعوا له علشان يطلع يدافع عنهم او او غيرهم من الرافضه اللي دايما برضه بيدوا له فلوس علشان يكتب هذه المقالات ويكتب هذه الاشياء في الطعن في معاويه والطعن في ابي هريره والطعن في المغيره والطعن في خالد والطعن في ابي بكر والطعن في عمر لا زلنا نقول ان استاذ ابراهيم عيسى لا زال متخبط ما زال متخبط ومن يدفع اكثر هو طبعا اللي هيكون له طبعا الدفاع الاكبر والدفاع الاشهر وافراد الحلقات الكامله فنقول الاستاذ ابراهيم عيسى احنا متعجبين جدا ومش هيزول تعجبنا لما نعرف طبعا اللي بيدفع اكتر هو اللي بيكون له ال- المهم بعيد عن هذا الكلام خلينا نخش في صلب الموضوع انا عايز اقول ما زال الاستاذ ابراهيم عيسى بياكد على جزئيات معينه مهمه هو ما زال بيخبط فيها وعمال ياكد عليها الرموز العامه كل ما هو اساس في الاسلام لابد ان يطعن فيه ويجرح فيه بحيث كل الاصول العامه للمسلمين تنهدم عندهم بدءا من تطوله على الشعائر العامه للاسلام زي مثلا صلاه العيد لما يطلع في مقطع ويقول ان صلاه العيد اصبحت مرتبطه بالتحرش الجنسي و73% من المصليات صلاه العيد بيتحرش بهم جنسيا ليه علشان الناس تبتعد تماما عن صلاه العيد وبعد كده يطلع يقول يا جماعه صحيح البخاري نحن لا نصدق صحيح البخاري علشان يكون الاصل العام عند المسلمين يسقط تماما وينهار ده كلام استاذ ابراهيم عيسى يبقى السنه عندنا بطاع ونهار اذا كان اللي انتم بتقولوا عليه اعظم الكتب بعد كتاب الله هذا الكتاب اصلا آه، فيه كلام وما ينفعش ان احنا ناخده ونقبله لا ده احنا لازم نعرضه على العقل يبقى سقطت السنه ثم بعد ذلك يجي استاذ ابراهيم عيسى يتكلم عن القران وان القران في ذاته مش معجزه ده دي رساله من الله سبحانه وتعالى والناس اللي بتتكلف ان هي يكون الق- تتكلف ان القران ده معجزه ما ينفعش ان احنا نقول هذا الكلام كل نص الكلام نص الكلام بيقول آه، وهو بيتكلم على هذه المسألة بيقول آه، وليس الأمر في حاجة إلى معجزات حتى يتحرك القلب آه، الحجر أو العقل المتحجر بل هو إيمان وهداية ثم إن المعجزات تأتي لتقوي الإيمان أو التسليم لله ولنبيه وهذا اعتراف في الحقيقة بالضعف يبقى نقول ان القرآن معجزة لما يبقى القرآن ضعيف القرآن مش ضعيف اما حكاية ان القرآن معجزة الدين الاسلامي فهذا خلط ناخد بالنا من الكلام اهو بالنص اما حكاية ان القرآن معجزة الدين الاسلامي فهذا خلط بين الرسالة والمعجزة هذا خلط بين الرسالة والمعجزة نص كلام أستاذ إبراهيم عيسى اللي عايزنا دايما إن إحنا نقول إحنا سلمنا لحضرتك يا أستاذ إبراهيم عيسى المسألة ما ما تتوقفش عند كده بل المسألة تتوقف عن الجزء الأخير في المقال بالظبط يعني هو المقالة ثم طبعا إن الوحي طويلة نفسه معجزة.
ثم إن الوحي نفسه معجزة فنزول جبريل على نبيه في الأرض ما هو إلا معجزة على طريقة البحث عن المعجزات التي تشغل الكثيرين مم.
ده كلام أستاذ إبراهيم عيسى في مقال من مقالته بعد كده نيجي نبص للأستاذ إبراهيم عيسى الطعن في كل ما هو ثوابت يعني مثلا آه، كلام أستاذ إبراهيم عيسى مثلا على أصحاب الكهف آه، المفروض ان اصحاب الكهف دول آه، شباب ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليهم فربنا يقول في شانهم انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى اذا دول طائفه من الناس وصلوا لدرجه عاليه جدا من السمو الايماني والروحي يجي بعد كده استاذ ابراهيم عيسى يقول انا لو كنت معاهم ما كنتش همشي على نفس الطريقه سبحان الله يعني هو ده هو فعلا نفس المنهج اللي انت ماشي عليه النهارده ان اي طريق هدى ونور وهدايه انت هيبقى ماشي كده حضرتك هتقول لا انا همشي عكس هذا الطريق آه. هو بيقول بالنص بالنص في في في في تعليقه على فتية أصحاب الكهف يقول لو كنت معهم لما صعدت الكهف بل ظللت واقفا في مجتمعي أناضل وأكافح الحق طب ده ده ده فعلهم ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه يعني ده فعل ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه تيجي انت تقول يا رب انت كلامك في القرآن ده كان كلام غير صحيح ايه الكلام الفاضي اللي هو بيقول بيقوله هذا الرجل كذلك ايضا لما نيجي نبص ان النهاردة الاجماع يبقى احنا بنقول القرآن حطه في جنب السنة وليس حطها في جمع اه السنة برضه حطها لنا في جمع لان صحيح البخاري كلام مش صحيح أوه. وانا لا اعتبر بالسنة مش مقتنع يجي بعد كده على الاجماع في لقاء مع الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل يقول ال ال الاجماع ده انا لا اعترف بيه اصلا أوه. الاجماع ده انا لا اعترف بيه اصلا انت عارف لو نقول استاذ ابراهيم عيسى انت عارف يعني ايه انك تقول انا مش معترف بالاجماع الله سبحانه وتعالى وضح هذا الكلام في كتابه إيه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وبعد كده نصله جهنم آه. قال أهل العلم هذه آية دلالة فيها دلالة واضحة على حجية الإجماع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي لا تجتمع على ضلالة هو بيقول للنبي معلش يا رسول الله كلامك ده لا يلزمني في شيء الآية اللي احنا ذكرناها الآن لا تل لا تلزمني بشيء أنا لا أعترف أصلا بالإجماع يبقى أستاذ إبراهيم عيسى حضرتك النهاردة لما تقول لي أنا لا أعترف بالقرآن لا أعترف بالقرآن كمعجزة ولا أعترف بالسنة وبعد ذلك لا أعترف بالإجماع وبعد ذلك تتطاول على الشعائر الأساسية في الدين تتطاول على المآذن وتطلع تتك... على الأذان وتطلع تتكلم وتقول الأذان ده والسخرية العامة بتاعته اللي مشهورة جدا عن على الأذان وبعد كده تطلع تتطاول على ما يتعلق بالعيد وبعد كده تطلع تتطاول على الحجاب كل هذا الكلام كل هذا الكلام انت عايز ايه من وراء هذا الكلام عايز من وراء هذا الكلام يا جماعة دينكم ده دين مشكوك فيه هذا الدين دين يعني ما فيش فيه أسس ولا دعائم ممكن نرجع لها لا القرآن معتبر ولا السنة معتبر ولا الإجماع معتبر وكل شيء متعلق بالإسلام أنا هرده من أبرز هذه الأمور طبعا الكلام طبعا على الحديث المتعلقة بماء زمزم وغير ذلك والكلام اللي هو قاله في مسألة زمزم قال ان الكلام ده كله تخاريف والكلام ده هنقول يعني هنقول هذا الكلام عجيب يعني ولكن خليني أقول لك ان هو ممكن يقول دلوقتي انتوا كده يا سلفيين وكمشايخ انتوا لا تقبلوا بالرأي الآخر انتوا مقتنعين برأيكم انتوا مقتنعين بس بالنص اللي انتوا بتجيبوه بتجيبوا من الكتب وتقولوا فقط اما انا بفكر انتوا مش بتفكروا انتوا بتنقلوا من الكتب وبتقولوا اما انا بفكر انا بحلل الموضوع انا بحلل الحدث انا بحلل القصة انا بحلل الحديث علشان اعرض فكر اسلامي جديد متطور مش انتوا بتقولوا تجديد الخطاب الديني طب انا بعمل انتوا مش بتعملوه جميل جدا نرد على الكلام ده بعد الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذ ولد اهلا ابو مهند اهلا وسهلا في نعم والحمد لله استاذ احمد بالشيخ احمد اهلا وسهلا بيك جزاكم الله عنا خيرا جزاك الله خيرا معلش انا كلمه بسيطه بس هقولها انتوا حضراتكم بتعملوا اعتبار لهذا البني ادم آه.
هذا البني ادم العالم كله عارف مين هو ابراهيم عيسى ابراهيم عيسى خدام القرش اللي بيدفع له يطلع ويعمل ده مش غيور على الدين كيف ان حضرتك دلوقتي بيتكلم على الرسوم المسيئه على الرسول صلى الله عليه وسلم حضارة ومش حضارة الحضارة عنده أغلى من الرسول صلى الله عليه وسلم ده عصر روايبضة عصر روايبضة والله العظيم فادي زي ده انتوا بتعملوا له مقام لما تطلعوا عنه تطلعوا تدافعوا عنه تطلعوا تتكلموا عليه كده يا استاذ ملهم هقول لك يا ابو مهند هقول لك حاجه اتفضل صلى على الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اه اه لما بنيجي نرد على حد لان الامر زاد عن الحد بمعنى نعم. لما موجود وله نصيب كبير في قناه نعم. التحرير نعم وله جرنان جريدة التحرير اليومية نعم.
الراجل بيتكلم محدش بيرد عليه نعم.
هو بيتباهى ان انا نعم. بتكلم ومحدش بيرد عليا نعم.
محدش قادر يرد عليا نعم.
فاحنا بنقول ايه وبعدين بس الامر لما يصل انت لما تشتمني او تشتم داعية او تسب داعية هنقول نعم.
ماشي شوية مع ان ده نعم. ما ينفعش ولكن لما الامر يصل للصحابة لما نعم. الامر يصل للسنة نعم. لما الامر يصل للقرآن وهو بي هو بيتباهى دايما ويطلع على الهواء يقول لك انا نفسي حد يرد عليا نعم.
انا بتحدى كل العلماء انا بتحدى نعم. كل المش حد يرد عليا فاحنا نعم. دورنا دورنا يا ابو مهند ربنا نعم. يكرمك ويعزك ويسعدك يا رب ان احنا لازم لازم نوضح احنا في مشكله نعم. البلد في ازمه الازمه دي وراها الناس دي نعم.
الأزمة دي وراها المجموعة دي الناس والله عارفة كل ده يا أستاذ ملهم لا الناس اللي على الفطرة مش عارفين يا أبو مهند لا والله بدليل, بدليل الاستفتاء يا أستاذ ملهم نعم ما هو الاستفتاء ده كان برضه على الفطره يا استاذ ملهم ما حدش قال لهم انزلوا قولوا نعم يا استاذ ملهم اه نعم الناس بالفطره فعلا يا استاذ ملهم عارفه مين ده ومين ده عارفه مين السلفيين ومين ابراهيم عيسى سبحان الله جميل عارفين يا فندم والله العظيم يا سيد الفاضل انا امي عندها 70 سنه ربنا يبارك حضرتك فيك.
عارفه مين ده ومين ده دول قالوا ليه ده يا عم دول قالوا ليه الاسره اللي ادينا يا استاذ آه، نعم ملهم ربنا يكرمك انا يا استاذ ملهم والله العظيم هقول لحضرتك ايه الناس فعلا الناس في خير والله العظيم وربنا يبارك للشيخ محمد حسان يا رب يا رب ويجعله في ميزان حسناته ان شاء الله هذه القناه المباركه يا والله رب طب انا اقول القناة لك دي حاجه علمت الناس كتير يا استاذ ملهم نعم نعم وغير الناس بالفطره والله ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في وربنا الحاج يبارك لكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم بس اسمعنا الله يبارك لك آه، آه، عمر يا استاذ ملهم آه، اسمع الشيخ احمد عايز يقول يتكلم مع حضرتك في حاجه بسيطه بس اتفضل يعني- اتفضل يا شيخ احمد الله يحفظك انا في البدايه انا فرحان بيك جدا يا ابو مهند والله يعني انا سعيد جدا بالغيره اللي ملت قلبك دي ربنا يا رب يكرمك كده وي- ويوفقك والغيره دايما على الدين دليل على قوه ايمانك ربنا يا رب ربنا يكرمك يبارك لك يا شيخ احمد فانا يا انا رب مبسوط جدا من غيرتك على الدين وبالصوره الجميله اللي انت بتقولها الان ولكن انا عايز حضرتك معايا يا ابو مهند تفرق معايا بين حاجتين الحاجه الاولانيه واحد بيطعن في السنه او بيطعن في القران او بيطعن في الصحابه وهو نعم.
انسان شرذمه لوحده كده لا حد بيسمع له ولا حد بي بي بي بيقرا له او الكلام ده ده نعم.
احنا المفروض نسكت عنه ما نتكلمش عنه تماما ابدا ابدا ابدا نعم.
ليه لان انا ذكري له ه- هكبره اكتر وارفع من شانه اكتر واخلي الناس تلتفت اليه اكتر الله ينور عليك يا شيخ خدت احمد بالك؟
اسمع الوجهة ولكن- التانية، اسمع ولكن- الوجهة التانية.
ولكن لما تبقى المسألة ظاهرة واضحة وعلى وبينة عملك.
وعمل للجميع وبدأ ان هو يظهر في قنوات بصورة دائمة مستمرة وبقى له جرنان بيبث من خلاله سمومه وبقى له قنوات وبقى له برامج لما تبقى المسألة ظاهرة كده بدأ يلبس على طائفة كتير من الناس عايز برضو نقطة أخيرة يا أبو مهند أقولها لك اتفضل يا حبيبي آه، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك آمين.
في طبقة ويبارك لك يا كبيرة رب.
جدا في طبقة كبيرة جدا من المجتمع هي أصلا ما تعرفش أصلا حاجة اسمها قناة الرحمة نعم.
هي أهم حاجة عندها قناة التحرير وقناة كذا وقناة كذا وقناة كذا ما يعرفوش أصلا قناة الرحمة فدورنا نعم.
الآن إن إحنا نوضح للناس ونفهم دول للناس ونعرف حضرتك الناس طبقه طبقه معينه في المجتمع يا فندم بالظبط نعم رب دول طبقه معينه انما الطبقه اللي على الفطره اللي بكلم سيادتك عليهم هم دول اللي يعرفوا راحوا قناه الرحمه والله إحنا الطبقه اللي هم عايزين بقى- الميالين للعلمانيين يا ابو مهند بقى احنا عايزين الناس اللي انت بتقول عليهم الطبقه الثانيه دي نوصل لهم ونوضح لهم برضه ونفهمهم علشان هو رب يعني سبحان الله عنده اسلوب كده بيلبس على الناس الحق فهو ده ربنا المطلوب احنا نوصل للناس دي ما شاء الله انت ربنا اتاك العلم ففاهم وعارف عايزين بقى نوصل للناس اللي مش فاهمه ومش عارفه يعني ربنا جميل.
يسدد شكرا.
خطاكم ربنا يكرمك يا رب يا ابو مهند شكرا شكرا جزيلا ابو مهند ربنا يكرمك آه، ربنا يبارك فيك لان انا احنا بنقول هو بيتباهى ان محدش عارف يرد عليه محدش آه، من العلماء والدعاء والسلفيين على وجه التحديد ان يرد عليه لا احنا بنقول احنا بنتكلم وانا بعرض وجهة النظر اللي انت بتقولها آه، مشايخنا بيردوا بيردوا بادب وبيردوا باحترام اللي انت بتتعامل وبتتكلم عليهم معاك سمع بغير منك.
كده ولكن نتكلم ونرد على الموضوع اللي احنا تكلمنا فيه آه، شيخ أحمد آه، بعد ما نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتكلم ونسمع ان هو آه، تحديه على الهواء ان محدش عارف يرد عليه او محدش مالي عينه هنرد على هذا الكلام وبأدب مشاهدينا الكرام فاصل وبعد الفاصل نلتقي مع الشيخ علاء سعيد والشيخ أحمد جلال
من بين ملف الحياة كلكم هموم الناس فيه الدروس والعبر والصبر فيه أساس فيه القطع أرملة ربة كرام الناس فيه المع- البطل يتحدى كل الناس كل الناس وفيه أهل الكرم عايشين عشان الناس عشان الناس وفيه